انت بتسمع تسعينات اف ام اجمل ذكريات
الوحدة فقدان الشغف الخوف من المسؤولية كلها حاجات تبان صغيرة بس بتأثر على حياتنا بشكل كبير عايزين نتكلم مع بعض ونناقش مشاكلنا يمكن نلاقي لها حل ممكن نطلع بفكرة أو نشارك رأي بس أهم حاجة تعرف إنك مش لوحدك استنوني هكون معاكم أنا شهد طارق في برنامج سبوتايا على تسعينات اف ام
سبوتايا مع شهد طارق كل يوم اثنين الساعة سبعة إلا ربع على تسعينات اف ام
يا مساء الفل على كل مستمعينا مستمعين راديو تسعينات اف ام انا شهد طارق هكون معاكم كل يوم اتنين في سبوتاي حلقتنا النهارده حلقه مختلفه ومميزه عشان انا جايه اعمل قعده عرب بين الاهل وولادهم ونتفق مع بعض على شويه حاجات نقلل بيها الفجوه اللي عماله تكبر مننا دي ونحاول نوصل لنقطه نبقى راضيين عنها احنا الاتنين على مر الزمان بنلاقي دايما في gap بين اهل شايفين ان ولادهم طايشين مش فاهمين حاجه وولاد شايفين ان اهاليهم مش فاهمينهم ولا عارفين هما بيفكروا في ايه والجاب او الفجوه دي بيبقى ليها اسباب كتير زي فرق الاجيال واختلاف التفكير والتفاهم وفي تفاصيل تانية تبان صغيرة ما بنبقاش واخدين بالنا منها لحد ما بنتفاجئ إنها كانت سبب في إن الجاب اللي ما بينا دي زادت قوي وعشان كده بقى محتاجين نبذل شوية مجهود عشان نوصل لنقطة تفاهم مبدئيا لازم نعترف بفرق الجيل اللي بينا دلوقتي اختلاف التفكير بين الأجيال ما بقاش محتاج إن يكون بينا خمسين سنة يعني أنا مثلا بحس إن أنا في فرق أجيال بيني وبين اللي أصغر مني بخمس سنين عشان كده طبيعي طريقة التربية دلوقتي تبقى مختلفة تماما عن زمان طبعا الأخلاق والقيم والمبادئ كده كده واحدة لكن الس- كله في الطريقة ممكن تربي ولادك على كل حاجة انت اتربيت عليها بس الطريقة بتفرق جدا خصوصا في الجيل ده فالكل اللي بيسمعني دلوقتي انت ممكن تكون ابن او بنت محتاجين تعرفوا ازاي تتعاملوا مع اهلكم بطريقه تريحكم وترضيهم في نفس الوقت وممكن تكونوا اب او ام محتاجين تعرفوا ازاي تقنعوا ولادكم باللي انتوا عاوزينه لكن بالطريقه اللي تخليهم فعلا يسمعوكم ويقتنعوا بكلامكم وممكن تبقى الاتنين عادي ودي فرصتك عشان لو لسه اب او ام جداد تعرفوا الاساسيات وتتجنبوا الاخطاء اللي ممكن توصلكم ان يكون في جاب بينكم وبين ولادكم في المستقبل تعالوا كده نروح نسمع أغنية معبرة قوي عن فرق الأجيال ده ونرجع لكم تاني سردين مملح وتقول لي سوشي لا ما فهموش وانا ايه جابرني عليه لا حد جابرك ولا خدت رايك اتغدت وناسبه لنا هنقوم بيه حتى الفلافل بتقولوا برجر تلقيه اخضر ده مزاجكم اخبر ليه عاجبنا حالنا عايشين خيالنا ذوقنا وحرين فيه قديم عظيم فخيم متين جديد شديد حديد عنيد روش نغش حرش اصول ادب واللي ملوش قديم ملوش جديد قديم عظيم فخيم متين جديد شديد حديد عنيد روش نغش حرش اصول ادب واللي ملوش قديم ملوش جديد ايجار قديم ونظام قديم وكلام قديم انتيكا ماسكين فيه جديد خفيف اسلوب ضعيف لا مش لطيف متأنجحين على ايه يا ابني انتوا مين وسمعتوا مين ولا شفتوا سومة ولا عبد الحليم لا موجودين ومسمعين برا وجوا يا بيه قديم عظيم فخيم متين جديد شديد حديد عنيد روش نغش حرش اصول ادب واللي ملوش قديم ملوش جديد قديم عظيم فخيم متين جديد شديد حديد عنيد روش نغش حرش اصول ادب واللي ملوش قديم ملوش جديد ايجار قديم ونظام قديم وكلام قديم انتيكا ماسكين فيه جديد خفيف اسلوب ضعيف لا مش لطيف متأنجحين على ايه
ورجعنا لكم مستمعينا ودلوقتي عايزين نتكلم عن واحدة من أكتر المشاكل اللي بنواجهها وهي إن في أهالي كتير بيبقوا عايزين ولادهم يطلعوا نسخة منهم أو يحققوا لهم اللي كان نفسهم فيه زمان ومعرفوش يعملوه بس بينسوا إن ولادهم أفراد مستقلة ليهم شخصيتهم واختياراتهم وخططهم خططهم اللي ممكن تكون مختلفة عن الخطط اللي الأهل حاطينها عشان كده ما ينفعش ولادكم يطلعوا فوتوكوبي منكم لأنهم من وهم صغيرين بيبقى عندهم ال base بتاع شخصيتهم وانتوا بتكملوه بالقيم والمبادئ اللي بتزرعوها فيهم لكن مش هتقدروا تشكلوا صفاتهم وشخصيتهم بالظبط زي ما انتوا عاوزين وأشهر مثال بنقابله في الموضوع ده هو موضوع اختيار الكليات بنشوف كتير قوي الابن عايز يدخل حاجة وباباه مصمم يدخله حاجة تانية أو عايزه يطلع زيه أنا دكتور يبقى أنت كمان هتطلع دكتور معروفة ابنه يفضل يقنعه إنه ما بيحبش المجال ده ومش لاقي نفسه فيه وباباه مصمم إن هو ده المجال اللي هيفيده أنا عارفة إن انتوا كآباء بيبقى نفسكوا تدخلوا ولادكوا كليات القمة وساعات بيبقى ليكوا نظرة كده مستقبلية إن مجال معين هو ده المستقبل وهو اللي هيكون مطلوب بعد كده زي مثلا الكمبيوتر ساينس انا معاكم ان ال AI هيكتسح العالم بس لو ابنك او بنتك بيحبوا حاجه زي الفن او الادب وملهمش اي علاقه بالكمبيوتر وهو مش هيتخرج ومش هيشتغل وبدل ما يبقى بياخد مرتب كبير هيبقى يا اما بيعيد في سنه تانية يا اما بيجرب حظه في كليه تانية خالص والموضوع ده من كتر ما بنشوفه كتير انا نفسي نحله بان الاهل يعرفوا شخصيه ولادهم وقدراتهم والحاجه اللي بيحبوها عشان هما لو دخلوا حاجه ما بيحبوهاش هيفشلوا واعتقد دي اخر حاجه ممكن اي اب او ام يكون نفسهم فيها حاولوا تدوا لولادكم فرصه يدخلوا المجال اللي هم شايفين ان هم هينجحوا فيه ويمكن لما تشوفوا النجاح ده على ارض الواقع تتاكدوا ان اختياراتهم فعلا كانت صح وفي مشكله تانية برضو بنواجهها هي ان كتير من الاهل بيكون عندهم توقعات عاليه من ولادهم سواء في الدراسه او في الحياه بشكل عام طبيعي ان اي حد يكون عاوز يشوف ابنه احسن واحد في الدنيا لكن الموضوع دايما بيقلب بالعكس يعني لو حسست ابنك انه دايما فاشل عشان مش عارف يوصل للمستوى المطلوب فالموضوع بيقلب عنده قلة ثقة بالنفس وبيشوف أي حاجة بيعملها قليلة عشان في الأحسن منها ودايما التقليل من الإنجازات بيولد الإحباط لو علمتوا ولادكم من وهم صغيرين إنه مش مهم تعمل أحسن حاجة في الدنيا المهم تعمل أحسن حاجة عندك أنت يعني تعمل اللي عليك أي حاجة تانية فوق طاقتك مش لازم تعملها لأنها ممكن تجيب نتيجة عكسية ومن الحاجات اللي بتزود قلة الثقة بالنفس هي موضوع المقارنات بما إننا بقى جبنا سيرة المقارنات ففي كده جملة بتتقال أكيد كلنا سمعناها اللي هي اشمعنى ابن خالتك أحسن منك طبعا ابن خالتك ده مجازا عن أي شخص انت اتقارنت بيه قبل كده في حياتك أو لسه بتقارن بيه لحد دلوقتي موضوع المقارنات ده أسوأ طريقة ممكن تلفت بيها انتباه ولادك انهم يبقوا احسن في كذا طريقة أحسن من مقارنتهم بحد تاني سواء في الدراسة أو الشغل أو الجواز أي طريقة تانية للنصيحة ممكن تتفهم لكن تحسسهم إنهم دايما رقم اتنين إن في حد تاني أحسن منهم ساعتها ولادكم بيبدأوا يحسوا إن هم قليلين في عينيكم أولا إحنا بنستمد قوتنا والثقة في نفسنا من أهلنا أنا عارفة إن ممكن بدافع الحب تركزوا على العيوب اللي فينا عشان نحسن من نفسنا وما تقولوش الحاجات الكويسة لأنها كده كده بتبقى موجودة بس للأسف العكس اللي بيحصل لأن من كتر التركيز على العيوب بنفتكر إن مفيش حاجة كويسة فينا خلاص فممكن بدل ما كان الهدف إننا نصلح العيوب نلاقيها بتكتر فزي ما بتلفتوا انتباهنا للحاجات السلبية عشان نصلحها قولوا قبلها الإيجابي اللي انتوا شايفينه عشان يدينا الثقة نغير الوحش دلوقتي بقى خلونا نطلع لفاصل سريع وهنرجع لكم تاني
عيلة شيلة زحمة ليلة هيلة بلا قومة ميلة يلا طول ما ايدينا في ايد بعض الدنيا امان اكلة حلوة قعدة غنوة لما سندة عزوة جامدة يا رب تديم لمتنا وبتنا علينا كمان أهلا يا عصابة بحبكم
مشاكلكوا عسل عالروح مبسوط انا انا عديت بقلوب كل بر امان
اهلا يا عصابة انا هو استنيت عالغدا عالغدا ساعتين طيب بالراحة عليا يا ريت تهدوا تهدوا دقيقتين يا عمي الغلا اللي تحبوه انا عيني انا عيني الاتنين لو عايزين روحي كمان دوشة روشة حوسة لوصة ذاكر علم الحق كلم بادي قربت دماغي الطق يا خلقي ياهو ودي غدي عشي ماشي لما هوسة عايز عاوزة أيوة هنا تحت الأمر وتحت الطلب أنا هو
اهلا يا عصابة بحبكوا عشت وعشت وربيت ضحكة وفرحة اليوم بيفوت حسوكوا حسوكوا في البيت مشاكلكوا عسل عالروح مبسوط أنا أنا عديت بقلوب كل بر أمان اهلا يا عصابة انا هو استنيت عالغدا عالغدا ساعتين طيب بالراحة عليا يا ريت تهدوا تهدوا دقيقتين انا عيني انا عيني الاتنين لو عايزين روحي كمان دوشة روشة حوسة لوصة ذاكر علم الحق كلم بادي قربت دماغي الطق يا خلقي ياهو أكلة حلوة قاعدة غنوة لما سندة عزوة جامدة
ورجعنا لكم تاني وعايزين بقى نتكلم دلوقتي عن علاقة الأهل بأولادهم اللي بتبقى ساعات كتير للأسف قائمة على العند كل واحد شايف نفسه هو اللي صح ومحدش بيسمع التاني فبالتالي أي نقاش بيتحول لخناقة وعشان نوصل لنقطة تفاهم محتاجين في الأول نسمع بعض متبقاش داخل النقاش وكل هدفك تقنع اللي قدامك لأنك كده عمرك ما هتسمعه وهتبقى عايز تمشي رأيك وخلاص ما فيهاش حاجة لما نتنازل وندي لنفسنا فرصة نتقبل كلام اللي قدامنا ونفكر فيه ونسمعه باهتمام يعني الأهل يحاولوا يفهموا وجهة نظر ولادهم حتى لو مش مقتنعين بيها قوي ومش عيب إنك توافق على حاجة ابنك بيقولها طالما في حدود الصح عشان هو كمان يتعلم إنه يتنازل وميبقاش دايما عايز يعمل اللي في دماغه وخلاص وانت كابن واجبك إنك تسمع كلام أهلك وتحاول انت كمان تفهم وجهة نظرهم وما يبقاش عنده خلاص في كلمة بقى الكلمة دي بتمنع النقاش خالص واللي هي كلمة لأ في لأ كده بتتقال اللي هو خلاص مفيش نقاش بعدها وللأسف ما بيكونش ليها أسباب احنا دلوقتي المفروض يبقى في بينا تفاهم وحوار فمن حقي إن أفهم مش عشان مقاوحة زي ما ناس كتير بتفتكر بس أنا محتاج أسباب عشان لما الموضوع ده يجي قدامي تاني أبقى فاهم وساعتها أنا اللي هقول لأ لوحدي وبعدين كتر كلمة لأ بيفقدها معناها وبيبقى بعد كده حاجة غلط أو حاجة عادية بيتقال عليها لأ فأنت كده سويت لي الصح بالغلط يعني الخلاصة في إننا نسمع بعض ونستوعب بعض انتوا تسمعوا كلام ولادكم عشان تقربوا لتفكيرهم ويبقى في لغة حوار بينكم وتسمعوهم وانتوا فعلا مهتمين لأن ساعات في تفاصيل معينة مش سهلة على أي ابن إنه يقولها عشان كده لازم يحس باهتمامك لكلامه وفي نفس الوقت انتوا كأبناء تسمعوا أهلكم عشان لازم تبقوا عارفين إن هدفهم الأول والأخير هو مصلحتكم وكمان عشان اللي بيقولوه ده هي حصيلة خبرتهم في الحياة اللي بيبقوا عايزين يدوها لك كلها والخبرة دي حتى لو حاسين إنها مش هتفرق معانا قوي دلوقتي فأكيد هتفيدنا بعدين ما نبصلهاش على إنها نصيحة أنا مش محتاجها نبصلها على إنها نصيحة كده كده هحتاجها في حياتي قدام ياما لقينا نفسنا في يوم من الأيام بنفتكر نصايح أهلنا قالوها لنا وإحنا ما كناش مهتمين بس لما افتكرناها عرفنا إن معاهم حق وده يوصلنا لأن التواصل لازم يبقى شيء أساسي بينكم حتى لو ما كنتوش صحاب قوي بس فكرة إن يبقى في بينا تفاصيل بنشاركها مع بعض ده بيقوي جدا العلاقة وعشان يكون في تواصل مبدئيا يبقى في بينا حوار ومناقشة والمناقشة مش هدفها بس إن حد فينا يقنع التاني في أهداف تانية كتير للمناقشة زي إننا نفهم طريقة تفكير بعض نقرب من بعض يكون بينا لغة مشتركة نعرف نتعامل بيها بعد كده ولو حاسين إن ولادكم بعاد قربوا انتوا منهم لأنه حتى لو مش بنبين ده فاحنا بنحب نحس بدعم أهلنا لينا وبتفرق معانا أكتر من أي حد تاني حتى لو قلتولنا كلمتين بس كده عشان تبينوا بيها دعمكم وفرحتكم وفخركم بحاجة احنا عملناها بيبقوا الكلمتين دول عندنا في حتة تانية خالص غير أي حد قال لنا أي حاجة تانية عشان كده متستقلوش أي كلمة حلوة ممكن تقولوها لنا حتى لو انتوا شايفينها عادية لأنها عندنا بتبقى كبيرة قوي ويجي هنا دورنا كأبناء إن إحنا كمان ما نقفلش على نفسنا ونقرب من أهلنا شوية ونشاركهم تفاصيلنا خلونا بقى دلوقتي نطلع لآخر فاصل ونرجع لكم تاني
ملناش مكان نرتاح في غير بيتنا بيتنا أربع حيطان أربع حيطان رانين فيهم صوتنا ملناش مكان نرتاح في غير بيتنا بيتنا أربع حيطان أربع حيطان رانين فيهم صوتنا بالضحك مرة وبالعتاب مرة ولا يخلى ولا يخلى بيت من حلوة أو مرة ولا تحلى بالضحك مرة وبالعتاب مرة ولا يخلى ولا يخلى بيت من حلوة أو مرة ولا تحلى ولا تحلى ليالي عمرنا إلا بلمتنا متجمعين في الفرحة على تورتة عيد ميلاد ومطيبين الجرح على اللي زاد تعب وشاف زعل وشاف فراق داوينا داوينا بنشيل تعبنا شيلة ونسمي وهيلة بينا نرمي الأوجاع ورانا واللي فات ننساه بالضحك مرة وبالعتاب مرة ولا يخلى ولا يخلى بيت من حلوة أو مرة ولا تحلى ولا تحلى ليالي عمرنا إلا بلمتنا متعتنا لو نتلم على قعدة ذكريات والضحكة حاجة تعم إفيهات علي في الصور شكله شكله كان مأساة اه مأساة بنشيل تعبنا شيلة ونسمي وهيلة بينا نرمي الأوجاع ورانا واللي فات ننساه بالضحك مرة وبالعتاب مرة ولا يخلى ولا يخلى بيت من حلوة أو مرة ولا تحلى ولا تحلى ليالي عمرنا إلا بلمتنا
ورجعنا لكم بعد الفاصل وخلوني دلوقتي أقول لكم إن جيلنا اهتماماته مختلفة وزيادة شوية عن اهتماماتكم زمان ودي مش رفاهية بس الحياة اللي احنا عايشينها هي اللي فرضت ده أهالي كتير بيعتبروا طلبات ولادهم مبالغ فيها جايز عشان بيقارنوها باحتياجاتهم لما كانوا قدهم بس احتياجات زمان مش هي احتياجات دلوقتي ولا المشاكل والضغوطات دلوقتي هي هي بتاعت زمان دلوقتي المشاكل بقت أكبر ومعقدة أكتر بكتير عشان كده ما تبصش على مشاكل ولادك إنها مشاكل صغيرة أو تافهة مشاكلكم آه أكبر بكتير لكن كل واحد بيشيل على قده مشاكلنا اللي انتوا شايفينها صغيرة جايز نبقى احنا شايفينها نهاية العالم فحاولوا تشوفوا المشكلة بعينينا وتحسوا بإحساسنا اللي ممكن يكون هو هو نفس إحساسكم تجاه المشكلة بتاعتكم حجم المشكلة مش بيتقاس بالواحد عنده كام سنة لكن بيتقاس بالإحساس اللي بنحس بيه وفي بقى نقطة مهمة قوي لازم نتكلم عنها وهي الأهالي اللي بتقفل على ولادها بزيادة مهما قفلت على ولادك ومنعت عنهم حاجات كتير عشان ما يغلطوش عمرك ما هتعرف تمنعهم من الغلط ومهما اديت لهم من خبرتك برضه هيغلطوا لأن كل واحد محتاج يبقى عنده خبرته هو والتجارب بتاعته اللي عاشها عشان كده لازم دايما يبقى فيه مساحة للتجربة والإنسان بطبعه ما بيتعلمش إن الحاجة دي غلط غير لما يجرب بنفسه مهما الناس قعدت تنصح فيه فمحتاجين يعني تستحملوا شوية غلطات كده لحد ما يتعلموا ممكن نصايحكم دي تقلل من غلطاتهم لكن مش هتلغيها خالص لأنه عشان يكون شخصيته محتاج إنه يغلط ويتعلم ولما يغلط الحل مش في الزعيق أو التأنيب لازم يكون في صبر وتفهم إنه بيجرب وبيتعلم الحل هنا إنك بكل هدوء تشاور له على الغلط اللي عمله والدروس المستفادة من الغلط ده عشان هو من نفسه بعد كده ما يعملهاش تاني وعشان أتكلم بحيادية الأولاد برضو عليهم عامل كبير في توسيع الفجوة اللي بين الأهل والأولاد بصراحة جزء كبير من المشاكل اللي بتحصل ليها علاقة بالسوشيال ميديا وتأثيرها الكبير على الجيل ده للأسف السوشيال ميديا ساعات كتير بيكون ليها تأثير سلبي على الولاد في تصرفاتهم وطريقة تفكيرهم وبتخليهم يكتسبوا عادات وتقاليد وآراء مختلفة تماما عن أي حاجة أهلنا اتربوا عليها خلونا نتفق إننا مش المفروض نمشي ورا أي ترند وخلاص ونعمل أي حاجة السوشيال ميديا بتقول عليها لازم يبقى فيه حدود وبالكلام عن الحدود عايزة أقول للأبناء إنك تصاحب أهلك دي حاجة كويسة جدا لكن استل في حدود في الكلام والتعامل ما ينفعش نتخطاها مهما حصل يعني زي ما النقاش موجود في نقطة معينة لو وصلنا عندها لازم نقول حاضر ونسكت ومواقف معينة لازم نعتذر وما نطولش في الكلام وفي تصرفات ما ينفعش نعملها قدام أهلنا حتى لو على سبيل الهزار وزي ما بنطلب منهم يفهمونا ويضحوا عشاننا لازم نقدر كل اللي بيعملوه وكل محاولاتهم عشان يقربوا مننا وفي الآخر عايزة أقول إن مهما كان في خلافات في الرأي بين الأهل والولاد فإحنا عارفين إنكم بتحبونا وإحنا كمان بنحبكم أوي عشان كده بنبقى نفسنا تكون انتوا أول ناس نحس منهم بالدعم والحب ورأيكم بالذات أكتر حاجة بتفرق معانا وبتأثر فينا جدا ولو هوجه بقى رسالة أخيرة لكل واحد هقول للأهل ادعموا ولادكم بينوا لهم قد ايه انتوا بتحبوهم ووروهم ان هما حاجة كبيرة قوي في عينيكم لأنهم حتى لو عارفين الحاجات دي بيبقوا محتاجين يحسوها وهقول لكل ابن أهلك هم الناس الوحيدة اللي هيبقوا عايزينك تطلع أحسن واحد في الدنيا حتى لو كان أحسن من نفسهم ودي حقيقة الأيام هي اللي هتثبتها لك وهم أكتر ناس خايفين على مصلحتك وحتى لو أنت مختلف معاهم في الرأي لازم تحط رأيهم وأي حاجة بيقولوها لك في حساباتك وفي نهاية الحلقة عايز أشكر كل أم وأب بيحاولوا يعملوا كل اللي يقدروا عليه عشان يقربوا لولادهم ويفهموهم ويراعوا مشاعرهم ونفسيتهم ويستحملوهم عشان يطلعوا من غير عقد نفسية عشان لما يكبروا هما كمان يربوا ولادهم بطريقة سوية نفسيا وبكده حلقتنا خلاص تكون خلصت أتمنى تكون الحلقة عجبتكم وتكون كانت مفيدة فعلا أشوفكم إن شاء الله الأسبوع الجاي زي النهاردة في نفس الميعاد الساعة سبعة إلا ربع كنت معاكم أنا شهد طارق في سبوتاي تسرقنا الدنيا وتاخدنا من بعض ساعات وتروح أوقاتنا ومواعيدنا باصين في شاشات تسحبنا الأيام تبعدنا وتعمل مسافات ونضيع على